قد بطاطسايه صغننه معقول ف- اه طبعا كل بياخد- الناس حتى التخين اه والرفيع اه اه كلية كلية صغيرة صغ- جدا صغيرة جدا 150 جرام والكلى بتاخد ربع دم الجسم ربع دم الجسم لوحدها
تصنع فيه ماذا آه، بت... هي بتاخده غذاء ليها انما الكلى عموما بتاخد يوميا 1800 لتر دم
توديهم فين بت... بتفلتر كل دقيقة لتر دم تخرج منه نقطة بول فيوميا بتخرج لتر بول من آه، من 1800 لتر دم الناس- يعني الكلى بتفلتر دم الانسان يوميا حوالي آه، 1800 على 5 بكام 1800 على 5 حوالي 360 مره بتفلتر دم الانسان الانسان الطبيعي اللي كلته سليمه وشغاله بيتفلتر دمه بالكلى يوميا حوالي 360 مره فسبحان الله العظيم فطبعا يعني آه، يعني مهمة الكلية تنظيف الدم من البول تنظيف الدم من البول أيوة.
وتخليص الجسم من آه، أيوة.
من السموم اللي موجوده فيه ايوه وتظبيط الضغط بتاع الجسم شيء طيب وافراز هرمونات طبعا بتساعد على ان الدم يبقى سليم وكرات الدم الحمراء تبقى سليمه فالكلى ليه؟
فالكلى يعني لها وظائف كتير جدا هي 150 جرام ولكن لها وظائف في غايه الخطوره فالانسان عشان يحافظ على كليته باذن الله سبحانه وتعالى رقم واحد طبعا سؤال الله العافيه كسنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في اذكار الصباح والمساء يسال الله العافيه فطبعا سؤال الله العافيه يعني دائما آه، بالنسبه لل يعني الاسباب اللي في ايدينا بقى باذن الله سبحانه وتعالى طبعا كثره شرب الماء يعني اذا يا دكتور حازم حفظك الله وقد حصلت انت على شهادة ماذا ماجستير امراض الكلى.
الماجستير في امراض الكلى جزاك الله خيرا ونفع الله بك ربنا يبارك.
فهمت من كلامك أنك تقول أن الكلية 150 جرام كالبطاطساية تقريبا تفلتر في اليوم 1800 لتر دم تخرج منهم لتر بول لتر من كل لتر بتخرج نقطه نقطه سم يعني الإجمالي يعني نسبة آه.
أي يعني مهمتها تنظيف ال- الدم من آه، شوائبه من الشوائب والسموم آه.
وال...
فإذا ثانية للكلية هي الصح كلية أو كلية نحن أسهل علينا نقول الكلية لكن أنتم تقولون كلية وفي اللغة العربية يسا... ما يساعدكم هل ينفع فيها الوجهان ولا ما بحثتها من أنت بحسها شيخ في لسان يعني العرب بس طيب في لسان العرب كلية كان ولا نفسي كلية افهم ال- الج- جذر اللغه وجاي منين أيوة يعني هي مثلا في آه.
لسان العرب إيه، اتضح لك أنها كلية كلى اه اللي انا اللي انا اعلمه كلى يعني ما كلى ينفعش اقول كليه ايسر على المصريين شويه ولا لازم كليه قد ي... قد نراجعها ماشي قد نراجعها إيه، طبعا إيه، ال- الكليه وما يتعلق بها لها ان شاء الله تعالى درس فقهي علمي طبي باذن الله تعالى من ناحيه هل يجوز زرع الكليه؟ هل يجوز تبرع بالكليه؟ اذا واحد تبرع بالكليه يمرض او لا يمرض؟
آه، ولد شفيق آه، حنون على أب... على أبيه أبوه حصل له فشل في الكلية سبحان الله.
جاء ابنه من حبه لأبيه قال أفديك بنفسي يا أبي سبحان خذ هذه الكلية مني لك هل المتبرع يتضرر أو لا يتضرر وحضرتك هو هنا في مصر ما- يعني التبرع آه، يعني بره في الغرب مثلا هو لازم في شرط عشان حد يتبرع لحد نعم.
اول حاجه بيتعمل له فحوصات من شعر راسه من مفرق راسه حتى اخمص قدميه لازم وخص- شعر راسي فعلا ولا هذا مبالغة مو- مبالغه يعني مبالغة.
فحوصات شامله للطرفين آه، قبل التبرع طبعا عشان يبقى الموضوع آه، وبيفرقوا ما بين اللي بيتبرع انسان حي ولو حي شاب ولا كبير ولا اللي بيتبرع ميت وبيفرقوا الميت ده موت دماغ ولا موت قلب كل دي في المراجع بتاعت امراض الكلى متفرقه نعم آه، مات الدماغ بس ولا مات القلب ولا يعني ايه كل ديت بقى ايه انواع وبيفضلوا ما بينها وايه الاحسن بره طبعا الموضوع وبره يعني يعني هو عشان حد يتبرع لحد لازم البصمه بتاعه الخلايا بتاعتهم تتوافق لازم يعني ربنا خلق الانسان ألف مليار خليه جسم الانسان ألف مليار خليه كل خليه عليها كارنيه زي الاي دي كده زي اللي بيلبسوه في المؤتمرات آه، عليها شفره سريه الشفره بتاعه الألف مليار خليه واحده واحدة فجهاز المناعة على طول قاعد يعمل دوريات في الدم ليل نهار وقاعد يراقب الخلايا لازم يتاكد ان الخليه دي عليها الكارنيه بتاع الجسم عليها الشفره بتاع الجسم سبحان الله العظيم فجاز من عدم ملكوت سبحان الله العظيم الوقت اصلا علاج الاورام وعلاج الحاجات دي كلها بيقولوا ان الكلام بتاع المستقبل كله في الطب هو العلاج بالمناعه ان الج- الجهاز المناعي ينشطوه ضد الورم اصلا فلو الج... لو جهاز المناعه لقى خليه جوه الجسم ما عليهاش الكارنيه بتاع الجسم يضربها فورا وهي دي الازمه كلها في زراعه اي عضو من الاعضاء فعشان حد يتبرع لحد لازم يكون في توافق كبير جدا ما بين خلايا ده وخلايا ده كبير جدا ولا تشابه تام اظن إيه، إيه، تشابه لا تام لا لا يتم.
حضرتك تشابه تام لا مش هيقدروا يجيبوها هم بيقيسوها بنسب إيه، وبعد كده بقى الادويه بقى اللي بيدوها بقى اللي هي ادويه بقى تثبيط المناعه و... و... و- وهد المناعه بتاعت الجسم عشان يخلوا الجسم يقبل قهرا ان في حاجه مش متطابقه معاه جوه بس طبعا لازم يكون في درجه كبيره جدا من التطابق بره اللي بيعملوه هنا ده اللي بيتعمل بره اللي بيعملوه بقى ان واحد عايز يتبرع لابنه او ابن عايز يتبرع لابوه ومفيش توافق ولكن في عيان تاني عنده متبرع برضه مفيش توافق يبقى- وع... اه آه، ندخل الدنيا في بعضها يعني ف لكن السؤال القائم أ- لأن سنبني عليه فتوى فقهية إذا تبرع الابن لأبيه هل يعرض نفسه للخطر بعد ذلك والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ويقول لكل أجل كتاب أم أن هذا ليس له كبير تأثير على المتبرع هي طبعا يا شيخنا هي هي هي بيبقى فيها مخاطر طبيه لازم.
مش يقينيه اه طبعا لان هو كل كلى فيها مليون ونص فلتر ترشيح مليون ونص فالبني ادم شغال على 3 مليون فلتر ترشيح في كليتيه نعم.
فهو فجأة بقى شغال على مليون ونص فاللي بيحصل ايه ان الكلى عشان ترشح بمليون ونص بتقوم تزود نشاطها تزويد النشاط ده احيانا بيجيب ال- آه، يعني انتفاخ في الفلاتر وبتاعه الكلى يعني و- وبيؤدي بعد كده لبعض مشاكل انما هل ده على سبيل اليقين لا مش على سبيل اليقين طبعا وفي ناس بكليه واحده بتعيش كويس جدا انما كتقيد عام.
اه انما فعليا في مخاطر قد تحدث اه طبعا في مخاطر قد تحدث الله ينفع.
وبالنسبه للاملاح اللي عنده املاح هي بتفرق بقى املاح كالسيوم ولا املاح آه، آه، uric acid ال uric acid اللي هي بتاعه اللحمه اللي هو ما يعرفش ياكل لحمه زي أيوة.
كده أيوة.
انا عامل عمليتين في الكلى الله يعافينا وإياك عمليه في اليمين وعمليه في الشمال اه سبحان الله بسبب طبيب كلا طبيب كلية وعامل عمليتين في الكلية وبسبب الحصوات سبحانك يا رب اللهم لك الحمد الله ينجينا وإياك.
فحصوات طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله الله يبارك فيك طهور يا إن رب شاء نسال الله العافيه آه.
املاح اليورات بقى بتاعه اللحمه طبعا ما بياكلش لحمه ما بياكلش والشوربه وكل الاكل يعني بتوع ال- حتى الشوربة يعني ما إذا هو لو منعت شوربه اللحم.
لحمه هيبقى فيها نسبه آه، يعني حتى يمنع من الشوربة أيضا هو ح... والله يا شيخنا ما هو هو مش مفيش حد هي... هيمنع بس يعني هو هي- هيبقى بياكل وضميره تعبه يعني انما لو كل وضميره تعبه لازم بقى يشرب ميه كتير اشرب ماء كتير اه في ادويه مذيبه للحصوات Uralyt-U برطمان اخضر كبير كده آه.
بياخد بقى مواد طبيه زي ال allopurinol كده اللي هي زي الزيلوريك 300 او م- يعني بيبقى لها ادويه بياخدها انما هو مهم طب العسل النحل والحبة السوداء والأشياء الطيبة دي بتنفع معكم ولا لا؟
آه، هي دي حضرتك يا شيخنا دي آه، منشط عام للجسم ولجهاز المناعه نعم ف... فبتجيب يعني ايه الاصلاح جذريا زي ربنا يعافينا نسال الله العافيه كده مثلا اللي بتولي بالكورونا آه، الحاجات دي بتنشط له ال... هو المناعه لو نشطت الجسم كله بينشط الحمد لله ويعني واعتقد يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني بيهتم بصحته عليه الصلاه والسلام يعني عليه الصلاة في والسلام امور كثيره يعني ف... فدي طبعا منشطات عامه ان الانسان ي- كل يوم الصبح ياخد مثلا كوبايه ميه دافيه وعليها مثلا معلقه اتنين تلاته عسل بالذات لو عسل نوع عالي جبلي حاجه عاليه يعني طبعا دي حاجات مهمه جدا اه أخوك الدكتور أحمد ستين لعلك تعرفه اه طبعا طبعا آه.
استاذ مناعه وأطفال.
أستاذ مناعة وتخصصه مناعة هو متخصص في المناعه في الاطفال المناعة في الأطفال آه، رشح لنا شيئا جزاه الله خير أرسل رسالة به ليقول علاج الكورونا لمن حلت به بإذن الله أو للوقاية مقدما في الحقيقة لما ذكر أشياء ذكر أشياء تتبعتها في سنة بعضها في سنة رسول الله عليه نصوص والآخر شبه عليه إجماعات فأنا أسألك عن تأييد الإجماع من عدمه فقال ما حاصله تأتي بمئة جرام مطحون من الآتي ذكره مئة جرام حبة سوداء مطحونة مئة جرام زنجبيل مطحون 100 جرام قرنفل مطحون 100 جرام قسط هندي مطحون 100 جرام قرفة مطحونة عندي في الحبة السوداء حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء الحبة السوداء شفاء من كل داء الثاني الثاني القسط الهندي فيه نص في البخاري وأنه علاج من سبعة آه آه ثابت يعني خبر ثابت عن رسول الله وإن كان متنه يغيب عني الآن من سبعة أدواء الزنجبيل أثنى عليه ربي في الكتاب بقيت القرفة والقرنفل آه ما أعلم فيها شيئا إلا أقوال أهل الطب في هذه المسألة لا علم لي فيها فقال تطحن وتخلط خلطا جيدا وملعقة على كوب ماء يغلي وبعد ذلك إن أحببت أن تحليها بالعسل حليتها العسل في نص حليتها بن... وضعت عليها نصف ليمونة فعلت ووصف الجرعات جرعتين إذا كانت شديدة الحالة كل ساعتين كوب إذا كانت خفيفة وتقلل لأربع ساعات أو ست ساعات هذا ما ذكر وإن أضفت إليها نكهة القهوة جاز هل أنت يعني تستغرب شيئا من هذا أو تضيف شيئا من هذا يا دكتور حازم
هو شيخنا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللي بيعمل الوصفات دي دايما صحته بتبقى حلوه جدا آه.
عموما في الحياه آه، آه.
لان الوصفات دي بيبقى لها تاثير على صحه الجسم وعافيه الجسم وحتى على يعني صحه الانسان في حياته الخاصه بقى مع اهله وكده يعني فالوصفات دي عموما الاهتمام بيها آه، حلو جدا وحضرتك بالنسبه للقرفه وال آه، والقرنفل هي لها فوائد قويه جدا عموما يعني وبيوصي بها اطباء الاعشاب جدا الحاجات دي والقرنفل له فوائد كتير جدا في الحلق والزور وال اللي هي الح- الميكروبات بتاعه الزور وال... والفطريات و... يعني ما فيش فطريات بتنمو في الحاجات دي في نعم.
القرنفل فالحاجات دي آه، فالوصفه اللي قالها دكتور احمد دي وصفه مفيده جدا ويا ريت اصلا كلنا تبقى حاجه روتين عندنا كده يعني روتين يومي يعني لان الحاجات دي فعلا حضرتك الواحد آه، عن تجارب وعن آه، ممارساته كده يعني الحاجات دي بتفرق جدا جدا في الصحه العامه هذا تخصص الدكتور أحمد آه، دكتور احمد آه، هو طبعا كورونا هتبقى يعني قريبه من تخصصه جدا لانه مناعه هي كورونا مشكلتها كلها مناعه اصلا هو- يعني كورونا أك- اول سبب للموت آه، في كورونا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل سبب للموت كورونا مش آه، مش النفس ولا التنفس زي ما الناس فاكره اول سبب للموت في كورونا هو استفزاز جهاز المناعه بتاع جسم الانسان بيسموها cytochrome storm عاصفه خليه معينه كده في الجسم ب- بتطلع بكميات رهيبه عاصفه الخليه بتاعه السيتوكروم دي ف cytokines قصدي عاصفه الخليه بتاعه ال cytokines دي يعني حضرتك ال- في في امريكا آه، بي- بيقيسوا آه، يعني يعني بيقولوا عشان هنصرف كام على كل مواطن امريكي صحيا في السنه الدوله تصرف كام يعني في انجلترا قالوا نصرف 30000 جنيه استرليني يعني بالمقياس بتاع جنيه استرليني. في امريكا قالوا 50000 دولار يعني 3 4 مليون جنيه تقريبا فقالوا ازاي قالوا لان المواطن السليم ال- ال- اللي صحته حلوه هيشتغل في السنه ب 3 4 مليون جنيه يعني ب 50000 دولار ف... ف يعني حضرتك بره اقصد ان هم بيعتبروا ان المحافظه على نشاط صحه الانسان اللي هي بيسموها ال well-being بتاعت الانسان يعني بيعتبروا ان دي حاجه تستاهل ان البني ادم يصرف له مليون جنيه في السنه ف... ف يعني تاكيدا لكلام حضرتك ان اهتمامنا بالحاجات دي واهتمامنا بالاعشاب ال- المفيده واللي بتقوي المناعه واللي بتنشط الانسان يعني يعني بره الوقت بيقيسوا الصحه في الغرب مش بان انا ما عنديش مرض آه، ولعل ده الفرق ما بين لفظ الشفاء ولفظ العافيه يعني عند يعني في في حديث النبي عليه السلام يعني بره بيقولوا احنا مش عايزين الشفاء احنا عايزين العافيه احنا عايزين البني ادم يبقى عافي نشيط وذهنه يقظ ويقدر ينتج و... وما يتعبش لو اشتغل 10 ساعات آه.
ف اتقاء الحاد... ال- الجريمة قبل وقوعها ايه اه هو اه ف...
انا لا لا احول بينك وبين اخوانك بس اضيف اضافه ان الدكتور احمد ستين آه، نحسبه ولا نزكيه على الله من الصالحين وكان الاول على جمهوريه مصر العربيه بعدنا بسنه في الثانويه سنه 1978 والاول على كليه الطب في المنصوره سنويا في دفعته واصغر من حصل على الدكتوراه في مصر انذاك في في سنه فأقصد بهذا الكلام لا أقصد ترويجا لسلع فهو لا يبيع السلعة السلع موجودة عند العطارين بس هو يحسبه يريد الخير فذكرت فقط من باب الخبرة ونشر هذا الكلام على موقعي في هذا الصدد لا أحول بينكم وبين أخي الطبيب حازم شومان حفظه الله وأخي الشيخ حازم شومان حفظه الله فاثنان يصنعان إن شاء الله فيكلمكم بما ينفعكم في دينكم وفي دنياكم إن شاء الله تعالى شاكرا له خطواته التي خطاها وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته فهو بين أيديكم وأنتم بين أيديه أسأل الله لنا ولكم وله السداد والتوفيق اللهم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله خير لنا لقاء معك يا دكتور حازم في امر وهو الناحيه الطبيه ال- الشرعيه والله يا ريت يا شيخ.
المتعلقه بالكلى يا ريت والله باذن الله لازم ياتي عليها الصحة وقت العامة و...
والصحة العامة والاهتمام والخاصة.
بإخواننا بصحتهم في إن تخصصك ان شاء الله شاء الله بإذن الله ان شاء الله نجهز الاسئله ونفتح الباب لها باذن الله ل... بتقدير ماذا حصلت على الشهاده يا دكتور حازم
يا شيخنا
بتقدير ماذا امتياز بتقدير ماذا هو أنا في الفيرست كنت الأول فضل ومنة الله يعني ما اعلم و- في ال first كنت الاول وال- انا اعرف امتياز ما وامت- أصل الماجستير حضرتك آه، يعني أربع أجزاء إيه.
ال first دول حوالي 17 مادة فضل منة الله الأول وبعد كده مناقشة الرسالة اللهم لك الحمد برضو كانت فضل الله يعني مشرفين هي متصورة بس أنا ما نزلتهاش يعني قالوا دي رسالة دكتوراه مش ماجستير يعني فضل انا ومنة اسف الله على السؤال اعتذر عنه ل- لانه آه، طرأ علي فقط ولا ما حررت جيدا هل اطرحه او لا اطرحه فانا اتاسف عن طرح السؤال لانني لم ادرس توابعه جيدا ماشي.
ليس انتقاصا لأحد أبدا والله إنما لم أحرر هل يطرح أو لا يطرح تحريرا جيدا فباغتني السؤال واسكت يا لسان خير لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موافق دكتور حازم ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله احنا دلوقتي قدامنا نتكلم عن حاجتين يا جماعة يعني ممكن نتكلم عن آه، انا كنت ناوي اتكلم عن ال- عن الموت بس شيخنا دخلنا في الكلام عن الحياة يعني يعني صحتك ثروتك صحتك ثروتك ففعلا يعني سبحان الله العظيم يعني آه، ما أعطي عطاء بعد كلمة الإخلاص مثل العافية ف... ف... فنسأل الله العافية نسأل الله العافية والإنسان مطالب أنه هو يحافظ على صحته قدر ما يستطيع آه، يعني كما قال حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف طبعا شروح الحديث كتير جدا وأقوال ال... يعني العلماء في شرح الحديث كثيرة جدا ولكن فكرة أن الإنسان خير وأحب مش مش أحب بس وخير الخير اللي هيجي من وراك في دعوة ربنا أكتر ف- فمسألة ان الانسان مثلا يمارس رياضة يعني دي حاجة يعني في غاية الأهمية ان الانسان يحافظ على مناعته ان الانسان يحافظ على صحة بدنه دي يعني يعني ان صدقت الله سبحانه وتعالى فيها واحسنت النية فيها دي ممكن تؤجر عليها عند الله سبحانه وتعالى انك انت تكثر من شرب الماء دلوقتي اصول الطب اصلا هما ست سبع اصول اصول الطب كلها افتح اي مرجع طبي في اي فرع طبي على اي مستوى فعلا بصورة يعني مثيرة للانتباه تلاقي كلام الطب دلوقتي كله آه، كثرة شرب الماء في اي مرض يعني يتكلم في اي مرض في الدنيا كثرة شرب الماء ان الانسان يشرب ماء كتير ال ال الحاجة التانية ممارسة الرياضة ان الانسان يبقى انسان يعني يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا مشى كأنه ينحدر من صبب يعني ايه كأن حد ناقل ماشية سريعة عليه الصلاة والسلام وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال عليكم بالنسلان النسلان ده المشي السريع الوقت يقول لك اعظم رياضة هي المشي السريع مش المشي التمشية المشي التمشية ده مش رياضة المشي السريع اللي هو ايه اللي هو اه يعني خلاص درجه وتبقى جري ف ف ففكره ال... والنبي عليه الصلاه والسلام يعني يعني سبق السيده عائشه فهي فيها يعني فيها عبر كثيره مساله ان الانسان يهتم بال يهتم بصحته ويهتم ب... بعافيه بدنه يسال الله العافيه ليلا ونهارا فدي نقطه مهمه بس يعني ايه يعني من باب يعني يعني الموضوع اللي شيخنا ربنا يحفظه فتحه إيه، وتكلم فيه ان يا اخواني إيه، الحفاظ على الصحه حاجه مهمه وان الانسان يسعى على كسب ع- دخله من عمل يده دي حاجه مهمه وان الانسان ي... يعني ياخذ بالاسباب دي ح... ده شيء في دين الله وده شيء في شرع الله وان الانسان يحرص على يعني يعني في حاجات كتير للاسف احنا يعني ايه يعني يعني بعض يعني الدعاء او بعض اخواننا من طلبه العلم ما بياخدش باله منها ودي حاجه في غايه الاهميه حاجة في غاية الأهمية إنك أنت تحافظ على صحتك تقدر تعبد تقدر في الحجة تطبق السنن تقدر تقوم الليل تقدر تعمل حاجات كتير جدا فنسأل الله سبحانه وتعالى اليقين والعافية ونسأل الله الإخلاص والعافية الكلمة بقى الدقيقتين اللي شيخنا اللي شيخنا قال عليها يعني حديث بصراحة يعني يعني يعني شدد الواحد جدا يعني وخصوصا النهارده يعني دخلت مسجد في منطقه كده فيها المفروض مئات الناس ساكنين يعني كذا عماره وكذا لقيت عشرة بيصلوا فبقول لواحد يعني يعني بقول للناس يعني اللي كانوا في المسجد بقول لهم يا جماعه وفين الناس يعني يعني ايه ما ما كان في ألف واحد وبيصلي عشرة فواحد كبير كده قال لي بابه مفتوح يعني فالكلمه يعني اثرت فيا ان كثير حتى من الناس المتدينه كثير حتى من الناس اللي شغاله في الدعوه او في طلب العلم بقى مش واخد باله من قضيه صلاه الجماعه بقى مش واخد باله عادي اصل انا مشغول في حاجه في الدعوه اصل انا مشغول في حاجه في العلم اصل انا مشغول في حاجه والنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم لق... والذي نفسي بيده يعني النبي بيقول لك اقسم بالله العظيم والذي نفسي بيده لقد هممت يعني النبي عليه السلام كان هي... هينفذ هذا الامر يعني مش النبي عليه السلام بيقول مثلا ايه ده ده يس... لقد هممت شوف اللفظ بتاع النبي عليه السلام ان امر بحطب فيحتطب يجيبوا كميه حطب كبيره ثم امر ب... ثم امر برجل في... فيؤم المسلمين وبعد كده واحد بقى ايه بعد ما تقام الصلاه هو اللي يصلي ثم اخالف الى بيوت اقوام لم يشهدوا معنى الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم والله والذي نفسي بيد النبي بيقسم تاني بالله العظيم في البخاري ومسلم لو علموا انهم يجدون أنهم يجدون عرقا ثمينا أو مرمتين حسنتين لشاهدوا العشاء معنا لو كان حتة يعني زي العظم والكوارع والحاجات اللي ولا حتة فيها حاجة لحمة بسيطة وهتتوزع على الناس بعد الصلاة كانوا جم يصلوا معنا النبي عليه الصلاة بيتكلم في صلاة من الصلوات العادية صلاة جماعة صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام فحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام شوف بيتكلم عن صلاة الجماعة ازاي وبيتكلم عن شهود هذه الصلاة ازاي لما جاء له الرجل الأعمى كلمة اللي يعني محتاجة وقفة أمامها يا رسول الله وطبعا تجمع روايات الحديث يعني هذا الرجل كان عنده حوالي ستة أو سبع أعذار يعني غير العمى وغير بعد المنزل وغير طبعا الفجر والعشاء بقى وال, وال يعني حاجات كتير في, في هذا الأمر النبي عليه الصلاة يقول له لا أجد لك رخصة لا أجد لك رخصة ده ده أعمى أمال البصير أمال السليم أمال القوي أمال ال أمال ال يعني الإنسان بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى مديله العافية ومديله الصحة أمال جار المسجد أمال الإنسان اللي ما عندوش أي عائق بينه وبين بيت ربنا سبحانه وتعالى بيت الله أعظم يعني باب بيت ربنا ده أعظم من أبواب البنوك وأبواب الرؤساء وأبواب الشركات العالمية وأبواب رجال الأعمال وأبواب الم... باب الله سبحانه وتعالى باب بيت الله فباب ربنا مفتوح ففكرة الاهتمام بصلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة بصق في يده بصقة في يده فطبعا النبي عليه الصلاة كان يعني ايه لما بيتكلم في الدعوة عليه الصلاة يعني مثلا القمر طالع فخلاص يبقى فرصة بحيث ان يبقى الكلام مع حاجة ايه العين شايفاها النبي عليه الصلاة يرسم خط و... وده الامل وده الاجل فالنبي عليه الصلاة فبصق في يده الصحابة شايفين البصقة اهي فقال قال يقول الله تعالى حديث قدسي ابن ادم ان تعجزني وانت فاكر ايه انت هتعصي وما اقدرش اعاقبك ولا ولا هتموت وما اقدرش اجيبك ولا جسمك هيتحلل ويبقى تراب وما اقدرش اجمعك ابن ادم ان تعجزني ان تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه انت نسيت اصلك انت نسيت انت ايه الواحد لما يفكر في الحديث ده هو الكبد والكلى والقلب والمخ وال... والالف مليار خلية والكبد اللي بيقوم ب 500 وظيفة والكلى اللي بتفلتر ال 1800 لتر في اليوم وحاجات يعني حاجات مذهلة والمخ اللي بيقوم بعمليات حسابية واتصالات ما بين خلاياه اكتر من عدد الاتصالات اللي على وجه الارض في هذه في هذه اللحظة وال وال وال 614 عضلة اللي في جسم الانسان اللي بيخلوك تتحرك هو يعني وقد خلقتك من مثل هذه ربنا اداك كل ده افتكر انت كنت ايه فلينظر الانسان مما خلق افتكر ال... انت كنت حتة نطفة يعني يعني حاجة اسبرم كده ما هوش حاجة حتى اذا سويتك وعدلتك كلمتين ولكن كلمتين فرقوا معاك فرق ونقلوك نقلة سويتك وعدلتك بقيت انسان من ضمن مراكز المخ يعني خريطة المخ دي ومراكز المخ دي حاجة تتوه فيها العقول تتوه فيها العقول يعني كل حاجة انت بتعملها في حياتك فوق ما تتخيل لها مركز في المخ يعني انا شايف مثلا الشيخ محمد ان انا شايف صورته ده له مركز انما ان انا عرفت ان ده الشيخ محمد ده مركز ثاني ذاكره بصريه بقى ان لو سمعت صوته ده ان انا اسمع صوت ده له مركز ان انا اعرف ان ده صوت فلان ده ذاكره سمعيه تانية مراكز رهيبه من ضمن مراكز المخ في مركز في نص الدماغ كده عشان يعدل سويتك وعدلتك عشان يعدل حركه العينين مع بعضها يعني انت بتقرا كتاب فاهو ورد عن فلان في صحيح مسلم هاجي بقى اول السطر اول السطر العينين بتاعه البني ادم ظبطت على اول السطر مع بعض ازاي ازاي ظبطت مع بعض وبعد كده مشوا مع بعض لاخر السطر وبعد كده رجعوا ظبطوا اول السطر عمليه صعبه جدا العمليه دي لها مركز خاص في المخ ان العينين يتعدلوا مع بعض ان العينين حتى اذا سويتك وعدلتك وبقيت بني ادم وبقى عندك اعضاء وبقى عندك كل اللي انت محتاجه عشان تعيش مشيت بين بردين او مشيت بين برديك وللارض منك وإيد ماشي بقى يا ما هنا ما هناك حتى فجمعت ومنعت قعدت تجمع في الدنيا وما انتش ف... يعني انت في لجنه امتحان انت بتعمل ايه فجماعة واحد قاعد في لجنة امتحان يجمع اه اه ورق ولا جا... انت بتعمل ايه انت المفروض تجاوب انت لا تنشغل بجا... فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي ربنا قال فلولا اذا بلغت الحلقوم وكلا اذا بلغت التراقي التراقي اللي هي ما بين العظمتين دول الترقوتين الحته ده ايه اه ثغره النحر ده ايه حتى اذا بلغت انما الحلقوم فوقها ده الحلق ده اهو عشان كده لما ربنا بيتكلم كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن ايه وظن انه الفراق هو خلاص اسم الدنيا بقى خلاص انا انا كده بموت خلاص هو ايقن ان هو بيموت آه على اقوال المفسرين بقى مين اللي هيرقب روحه من الملائكه ولا مين اللي يرقيه وينقذه ولا هاتوا عربيه اسعاف ايا مكان انما هو هو لسه بيفكر هو لسه واعي هو لسه داري هو لسه بيحسبها ظن انه الفراق انما الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون خلاص مفيش من راق مفيش حد يلحقه خلصت ده واحد خلاص ده واحد في في النزع الاخير زي ما بيسموه كده فحتى اذا بلغت التراقي خلاص يعني يعني هو داخل في مرحله النزع الاخير قلت اتصدق جاي ياخد قرار امتى جاي ياخد قرار ويعمل ثورة تصحيح في حياته امتى جاي يصحح الاخطاء اللي في علاقته بالله امتى قلت اتصدق وان اوان الصدقه خلاص راحت قرار ولكن امتى عباده تصحيح ولكن امتى اتصال بالله ولكن امتى وان اوان الصدقه وان اوان الصلاه وان اوان التوبه وان وان الاوان خلاص فاتت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم ان رجلا حضره الموت حضره الموت خلاص يعني الراجل ده بيحتضر بقى خلاص يعني ايه في مراحل الاحتضار اللي مذكوره في القران حتى اذا يئس من الحياه اوصى اهله يئس من الحياه يعني ايه راح للدكتور ده وراح للدكتور ده وسافر بره وعمل عمليه و... وخد ادويه وفي... خلاص مفيش فايده خلاص موت حتى اذا يئس من الحياه اوصى طب انت م... م... م... مش قبلها يعني انت جاي هنا هو البني ادم ما بيجيش يتغير غير لما بييأس لما ييأس من الحياه حتى اذا نص النبي عليه السلام في البخاري ومسلم حتى والحديث طبعا له روايات كتير جدا حتى اذا يئس من الحياه اوصى اهله جه هنا بقى ايه بدأ يفوق وبدأ ياخد القرار اللي امتى اللي بعد ما كل حاجة راحت اوصى اهله فقال اذا انا مت فاجمعوا حطبا كثيرا جزلا اجمعوا بقى كمية حطب ايه مش اي حريقة ده انا عايز حريقة ما حصلتش فاوقدوا فيه نارا وطبعا يحطوه فيها يحطوا جسمه بقى بعد ما يموت فيها حتى اذا اكلت النار لحمي خلاص انا كل لحمي وكل اعضائي اتاكلت وخلصت الى عظمي وخلاص وصلت للعظم والعظم والهيكل العظم بدا يتحرق فامتحشت بقيت حته فحمه فخذوها فخدوا بقى حته الفحمه دي اللي هي فضلت في الاخر دي فخذوها فدقوها اطحنوها طحن كده لحد ما تبقى بودره فدقوها فذروها في اليم وبعد كده روحوا بقى في الايه وفي روايات بقى جزء في اليم وجزء في البر وفي رواية حتى اذا كان يوم عاصف استنوا ما يبقى يوم عاصف بقى الكيس بتاع الرماد بتاعي ده بقى ايه طيروه بقى فضروها في اليم طيروها بقى مع موجة تتفرق بقى في الكرة الارضية وتتفرق في الدنيا وتتفرق خلاص ف... وفي رواية فلئن قدر علي ربي لا يعذبنني عذابا لم يعذب احدا من العالمين خلاص انا عملت كل حاجة وعصيت ربنا هو جه الوقت فوق فامر الله فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر الله البحر فجمع ما فيه وفي رواية فجمعه الله إليه الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى ايه بكلمة كن فيكون الراجل ده اتجمع فقال الله عز وجل لما فعلت هذا ايه اللي عملت ايه اللي خلاك تعمل ده فقال خشيتك يا رب انا انا خفت من من ان انا اقف بين ايديك هقول لك ايه يا رب خشيتك يا رب فغفر الله له فكونوا قبلة بعضكم البعض يعني صلاة الجماعة دي حاجة لا تترك أبدا لا تترك أبدا صلاة الجماعة الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد لا يرد بص اللي هيدعي بين الأذان والإقامة ده لم يرد نداء الله أول عشان أدعي بين الأذان والإقامة والحق أصلي السنة والحق أدعي معناه أنني لم أرد نداء الله أول ما سمعت الأذان رحت فكان جزاء من جنس العمل أن الله لم يرد دعائي كما أنني لم أرد نداء الله سبحانه وتعالى فلا يرد الله ندائي ليه فلا يرد الله سبحانه وتعالى ندائي ليه فالإنسان قضية صلاة الجماعة قضية وانت جوه بيت ربنا انت مش متخيل ايه اللي بيحصل ملايكة اللي بتحفك السجلات اللي بتتكتب لك انباه الله سبحانه وتعالى بك الملائكة انت مش متخيل وانت في بيت الله ده وطنك ده وطنك ما توطن رجل المساجد ده وطنك ده ده المفروض يبقى اه الواحد بيدخل جوه المسجد كده بيحس والله بانه في الشفاء بيحس ان هو دخل مستشفى كده بيروق جسمك بدنك بيتغير عافيتك بتتغير في بيوت الله فاحرى بنا ونحن ننصح الناس واحرى بنا ان احنا ننصح الناس بصلاه الجماعه وان احنا نكلم الشباب في كل مكان في القهاوي في كل مكان يعني مش تدخل على شاب بتكلمه في المعاصي اللي هو بيعملها ما تدخلش وش يعني هتدخل وش هيدخل لك وش هو كمان وهتبقى اصطدام الاول خلي قلبه يتفتح ان احنا نوجه الناس على صلاه الجماعه ان احنا ندعو الناس صلاه الجماعه ان احنا نخطب جمعه عن صلاه الجماعه الناس لو ارتبطت ببيوت الله وارتبطت بالصلاة في بيوت الله حاجات كتير جدا هتتغير في الواقع من غير ما نكافح فيها معاصي كتير جدا الناس هتسيبها ان احنا سهل انك تنزل لشباب قاعدين على ترابيزه في قهوه ويا رجاله انتوا بخله ولا ايه ما حدش هيعزمنا على كوبايه حتى شاي ولا ينسون اتفضل يا شيخ في يا شيخ وتقوم داخل يا جماعه صلاه الجماعه وكلمتين حلوين عن صلاه الجماعه وكلمتين بلغوا عني ولو ايه نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها انك انت وتتكلم كلمتين هنا وكلمتين هنا وكلمتين هنا عايزين ننشر الكلام عن صلاة الجماعة في المجتمع القصة مش فقط قصة هي واجب ولا مش واجب والإمام أحمد في ظهر مذهبه والإمام الشافعي يعني يعني قال ورد عنه بالوجوب وفلان وفلان القصة مش كده يا اخوانا بس يعني مش قصة الحكم بتاعها لو الناس ارتبطت ببيوت ربنا الدنيا تتغير لو الناس ارتبطت بالصلاة السليمة في من ايدين ربنا الدنيا هتتغير معظم تاريك الصلاة تركوها لان هم ما بيصلوش جماعة صلاة الجماعة اسهل 100 مرة من الصلاة في البيت ومعظمنا لما بيمرض بيشوف ان هو بيستغرب وانا مش قادر اصلي ليه صلاة الجماعة فيها تشجيع وفيها اجتماع وفيها وربنا سبحانه وتعالى بيسرها من عنده سبحانه وتعالى عايزين نوجه الناس في كل مكان لصلاة الجماعة عايزين ندعو الشباب في كل حتة لصلاة الجماعة عايزين نتكلم في الخطب نتكلم انما ان واحد في المية من, من رجالة الامة اللي بيصلوا في الجامعة ده ده واحد في المية ده كمان ده ده نسبة حلوة جدا يعني واحد في بص لأي منطقة كده واحسب عدد السكان وشوف كام واحد بيصلوا في الجامعة حوالي 1% 2% 3% طب وفين الباقي فده من اعظم سبل الاصلاح الذكيه اللي بنغير فيها الواقع من غير الناس من غير ما تحس عارف يقول لك خس من غير ما تحس اه اهتدي من غير ما تحس ما انساش واحد كان فاتح محل كان من المفسدين في المنصوره من المفسدين ومن افسد الشباب ويعني وقبل ما يلتزم الواحد كان بيخاف يكلمه اصلا لما كنت اشوفه يعني اخوه كان صاحبي ابقى عنده في البيت اخاف لما يدخل كده لحد ما يخرج شرس وصعب و... المهم التزم وتاب وحاجه وبقى في الدعوه وبقينا بننزل نكلم الشباب في كل حته في الشوارع وبنا... بنا... يعني بقى حاجه اللهم بارك اللهم بارك في الدعوه الى الله وفي العباده و... فبقول له انت ايه اللي غيرك قال لي صليت صح بس حدش كلمه صلى صح الناس لو صلت صح ربنا هيغير حاجات كتير قوي في حياتها وهيغير حاجات كتير قوي في حياتنا ويا بختك لو ناس هتصلي بسببك ويعني كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا يستقم بكم عايز الناس تتغير انت الاول لازم تبقى قدوه انت الاول لازم تبقى صح انت الاول لازم تعظم صلاه الجماعه انت الاول لازم تعظم تكبيره الاحرام انت الاول لازم تعظم الصف الاول انت الاول لازم تعظم السنن الراتبه انت الاول لازم تعظم ان الاذان الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد انت الاول لازم تعظم ترديد الاذان انت الاول لازم تعظم الثواب المهول اللي اللي مرده الشمس دي ساعه ربانيه عشان تعرف بقى وقت الصلاه الكون ده كله عشان تصلي اني اسكنت من ذريتي بواد غير زي ده ربنا ليقيموا الصلاه كل التضحيات دي وكل الجهاد ده وكل الكفاح ده ربنا ليقيموا الصلاه فيعني نا- يعني ربنا يجعلنا م- نسأل الله أن يجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلنا لك صوامين لك قوامين لك ذكارين لك شكارين اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم صل على الحبيب محمد اللهم صل على النبي محمد صلاة ترضى بها عنا وتفرج بها كربنا وتغفر بها ذنبنا وتعتق بها من النار رقابنا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونستجير بك من النار اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا يا من بيدك قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم إنا نسألك العافية اللهم إنا نسألك العافية اللهم اهدنا وسددنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك